مين حعيش بعدك لمين مين ده اليوم بعدك سنين ده أطول يوم في عمري وأصعب يوم يا عمري أطول يوم في عمري وأصعب يوم يا عمري يوم بعدك عني يوم بعدك عني مين مين هعيش بعدك لمين مين مين ده اليوم بعدك سنين مين مين هعيش بعدك لمين مين مين ده اليوم بعدك سنين ناديت بأعلى صوت رجيت كل البيوت ناديت بأعلى صوت رجيت كل البيوت حبيبي بلاش تفوتني ده أنا بعدك بموت أنا بعدك بموت ليك ليك أعيش بعدك ليك ليك ليك ده اليوم بعدك سنين آه آه يا حبيبي آه لو شفتني آه آه فراقك حبيبي فراقك هدني آه آه آه يا حبيبي آه لو شفتني آه آه فراقك حبيبي فراقك هدني انا ما بقتش انا عايش وحدي هنا انا ما بقتش انا عايش وحدي هنا غريب وحيد مستني تودني مستني تودني ناديت بأعلى صوت رجيت كل البيوت ناديت بأعلى صوت رجيت كل البيوت حبيبي بلاش تفوتني أنا بعدك بموت أنا بعدك بموت مين مين عايش بعدك لمين مين مين ده اليوم بعدك سنين آه لمين يا حياتي فايتني من هنا آه آه ليلاتي يوماتي ببكي عليك أنا آه آه آه لمين يا حياتي فايتني من هنا آه آه ليلاتي يوماتي ببكي عليك أنا ناديت بأعلى صوت رجيت كل البيوت ناديت بأعلى صوت رجيت كل البيوت حبيبي بلاش تفوتني أنا بعدك بموت ده أنا بعدك بموت مين مين هعيش بعدك لمين مين مين ده اليوم بعدك سنين مين عايش بعدك لمين مين ده اليوم بعدك سنين ده أطول يوم في عمري وأصعب يوم يا عمري ده أطول يوم في عمري وأصعب يوم يا عمري يوم بعدك عني يوم بعدك عني انت ابتديت وقلبك باع عندي انتهيت والحب ضاع انت ابتديت وقلبك باع عندي انتهيت والحب ضاع وداع بوداع وايه يعني ما قلبك باع وودعني وداع بوداع وايه يعني ما قلبك باع وودعني لا عمر الشوق هيرجعني ولا عمري هقبل تاني تاني خداع وداع وداع وداع بوداع انت خلاص بعدي خلاص اصبحت شيء ملوش تمن بعد اللي راح بعد الجراح همشي واسيبك للزمن انت خلاص خلاص بعدي خلاص اصبحت شيء ملوش تمن بعد اللي راح بعد الجراح همشي واسيبك للزمن وانتهى المشوار انتهى المشوار وانتهى المشوار انتهى المشوار وداع بوداع وايه يعني ما قلبك باع وودعني وداع بوداع وايه يعني ما قلبك باع وودعني لا عمر الشوق هيرجعني ولا عمري هقبل تاني تاني خداع وداع وداع وداع بوداع وداع وداع وداع بوداع ابعد وغيب اياك تسيب في حياتي ذكرى او اثر انت اللي بعد وانت اللي ضاع وانت اللي قلبك انكسر ابعد وغيب وغيب اياك تسيب في حياتي ذكرى او اثر انت اللي بعد وانت اللي ضاع وانت اللي قلبك انكسر وانتهى المشوار انتهى المشوار انتهى المشوار وداع بوداع وايه يعني ما قلبك باع وودعني وداع بوداع وايه يعني ما قلبك باع وودعني لا عمر الشوق هيرجعني ولا عمري هقبل تاني تاني خداع وداع وداع وداع بوداع وداع وداع وداع بوداع اتحداك لو تقدر تصحي الشوق اتحداك اتحداك اتحداك ويا ريتك بس تفوق آه، اتحداك اتحداك لو تقدر تصحي الشوق اتحداك اتحداك آه، اتحداك ويا ريتك بس تفوق ضيعت الاحلام ضيعت الايام ضيعت الاحلام ضيعت الايام وتحديت الهوى الهوى الهوى بغرورك كانت فرصة عمرك ضيعتها من ايدك دمعك مش هيفيدك ضيعتها من ايدك دمعك مش هيفيدك وانا انا انا اتحداك هي الفرصة تجيلك مرة يا دوبك مرة وان ضاعت اه ويلك كل الأيام مرة مرة يا دوبك مرة كل الأيام مرة يا معنيا حكولك وكتير يا ما شكولك يا معنيا حكولك وكتير يا ما شكولك ما أنا عمري اديتهولك ولا زعلتك مرة فرصة عمرك ضيعتها من إيدك دمعك مش هيفيدك آه ضيعتني من إيدك ودمعك مش هيفيدك وأنا أنا أنا أتحداك إن كنت قريب مش هتشوف عليا حبي وقلبي طيب مش ليا مهما كنت قريب مش هتشوف عليا حبي وقلبي طيب ذوق الهجر وناره دوب من الشوق ومراره ذوق الهجر وناره دوب من الشوق ومراره خلى عنك يحتاره وانت بعيد وقريب فرصة عمرك ضيعتها من ايدك فرصة عمرك دمعك دمعك مش هيفيدك فرصة عمرك آه، ضيعتها بإيدك فرصة عمرك دمعك مش هيفيدك ولا أنا أنا كنت حاسس إن قلبك رح يخون كنت شايف شخص غيري في العيون كنت حاسس حاسس إن قلبك رح يخون كنت شايف شخص غيري في العيون كنت حاسس وشايف كنت حاسس شايف حاسس شايف خايف خايف خاين خاين خاين ملك شمال قلبك ظلمني وخان خاين ملك شمال قلبك ظلمني وخان سلمت ليك امري وضاع معاك عمري سلمت ليك عمري وضاع معاك عمري خاين خاين خاين خاين بعد إذنك خد كل حاجة عندي ليك بعد إذنك خد كل شيء يربطني بيك
بعد إذنك
خد كل حاجة عندي ليك
بعد إذنك
خد كل شيء يربطني بيك وانسى كل اللي فات حبي والذكريات انسى كل اللي فات حبي والذكريات سيب حياتي سيب حياتي وسيب حياتي سيب حياتي من سكات خايف ملكش امان قلبك ظلمني وخايف خايف ملكش امان قلبك ظلمني وخايف بعد حبي قلبك حيخدعك ما تقول لي مين انا في حياتك اخر القلوب المخدوعين
بعد حبي
قلبك حيخدعك ما تقول لي مين
أنا في حياتك
اخر القلوب المخدوعين واللي اللي اشتروك بكره بكره يبيعوك واللي اللي اشتروك بكره بكره يبيعوك وبجرح قلبي وبجرح قلبي اه جرح قلبي وبجرح قلبي هيفكروك خاين مالكش أمان قلبك ظلمني وخاين خاين مالكش أمان قلبك ظلمني وخاين
سلمت ليك عمري وضاع معاك عمري سلمت ليك عمري وضاع معاك عمري خاين خاين اه خاين خاين خاين اوعدي يا ضيعي اوعدي يا ضيعي ما تبكيش عليا اوعدي يا ضيعي اوعدي يا ضيعي ما تبكيش عليا لو فرقت الدنيا بينك وبيني اوعي ديني يا ضيعي ما تبكيش عليا مين يعرف قدره مين يضمن عمره
يعرف قدره مين يضمن عمره كل اللي انا عايزه منك انك تفتكريني اوعي ديني يا ضيعي اوعي ديني الأيام دي رحلة وإحنا فيها ماشي وبالأمل إحنا أدينا عايشين الأيام دي رحلة وإحنا فيها ماشي وبالأمل
بس الزمن بيغير والليالي تحير والعمر مهما يطول بنحس انه قصير مين يعرف قدره مين يضمن عمره مين يعرف قدره مين يضمن عمره كل اللي انا عايزه منك انك تفتكريني اوعي ديني يا ضيعيني اوعي ديني بتفرقنا الدنيا والفراق مكتوب لكن الذكرى الحلوة عايشة في القلوب بتفرقنا الدنيا والفراق مكتوب لكن الذكرى الحلوة عايشة في القلوب بس الزمن بيغير والليالي تحير بس الزمن بيغير والليالي تحير والعمر مهما يطول بنحس انه قصير مين يعرف قدره مين يضمن عمره مين يعرف قدره مين يضمن عمره كل اللي انا عايزه منك انك تفتكريني اوعي دي يا ضيعي اوعي دي يا ضيعي ما تبكيش عليا لو فرقت الدنيا ما بينك وبين اوعي ديني اوعي ديني يا هجر يا هجر بالليالي والسنين بالليالي والسنين ضاعت منك ضاعت مني والعيون متشوقين والعيون متشوقين يا هاجرني يا هاجرني بالليالي والسنين بالليالي والسنين ضاعت منك ضاعت مني والعيون متشوقين والعيون متشوقين لو تنصب عليك نرجع ونشوف عينيك لو تنصب عليك نرجع ونشوف عينيك انا بترجى فيك تخلي الشوق يسيبني يا هاجرني يا هاجرني الليالي والسنين يهاجرني يهاجرني يهاجرني من قساك يهاجرني يهاجرني يهاجرني مش هنساك
يا يهاجرني هاجرني يا هاجرني من
تحدي تاني لو حتى نسيت زمان وعشق تحدي تاني هعيش على ذكراه على ذكراه صعب عليك نرجع ونشوف عينيك لو كان صعب عليك نرجع ونشوف عينيك انا بترجى فيك تخلي الشوق يسيبني يا هاجرني يا هاجرني بالليالي والسنين يهاجرني يهاجرني يهاجرني غيابك طال يهاجرني يهاجرني انا حالي بعدك حال هاجرني يا هاجرني يهاجرني هاجرني يا بطال يهاجرني يهاجرني انا حالي بعدك بعدك حال تعال امسح دموعي وحن يوم لرجوعي تعال امسح دموعي وحن يوم لرجوعي ولا لو انا محال لو انا محال
صعب عليك ترجع ونشوف عينيك لو كان صعب عليك ترجع ونشوف عينيك انا بترجى فيك تخلي الشوق يسيبني يا هاجرني يا هاجرني بالليالي والسنين اشهد لك يا حبيبتي اشهد انك انت اشهد لك يا حبيبتي اشهد
جميله جميل جميله الجميلات اشهد انك ايه والعين والرمشه حكايه اشهد انك ايه والعين والرمش
اشوفك بمنامي وانت اللي قلبي دايب فيها وانت اللي قلبي دايب فيها ياللي مفيش في جمالك والله يا مقلوب ثابت من طلة يا زينة عيني يا ليلي ليلي يا عيني يا ليلي آه الحلوة جميلة الجميلات أشهد لك يا حبيبتي أشهد بإنك أنت جميلة جميلة الجميلات أشهد بإنك آية والعين والرمش حكاية إنك آية والرمش حكاية يا زينة يا زينة البنات
تعمل ايه لما حبيبك فجأة يسيبك تعمل ايه لما الشوق ياخدك ويجيبك تعمل ايه لما تكون عايز تسامحه عايز تسامحه وعيونه وحشاك بس كرامتك بعد جرحه بعد جرحه ربطة ومنعك ربطة ومنعك تشكي وتبكي ما انتش عارف انت بتبكي على نفسك ولا عليك تشكي وتبكي ما انتش عارف انت بتبكي على نفسك ولا عليك تشكي وتبكي ما انتش عارف انت بتبكي على نفسك ولا عليك تشكي وتبكي ما انتش عارف انت بتبكي على نفسك ولا عليك تعمل ايه لما حبيبك فجأة يسيبك ساعات بتفوت وانت حبيبك وحشك موت وحشك موت ساعات بتفوت وانت الامك من غير صوت من غير صوت ساعات بتفوت وانت حبيبك وحشك موت وحشك موت ساعات بتفوت وانت الامك من غير صوت من غير صوت محدش داري بيك ودموعك مالية عليك محدش داري بيك دموعك مالية عليك تحلم بيوم يناديك حبيبك ولا يوم تشكي وتبكي ما انتش عارف انت بتبكي على نفسك ولا عليك تشكي وتبكي ما انتش عارف انت بتبكي على نفسك ولا عليك تشكي وتبكي ما انتش عارف انت بتبكي على نفسك ولا عليك تشكي وتبكي ما انتش عارف انت بتبكي على نفسك ولا عليك تعمل ايه لما حبيبك فجأة يسيبك تعيش محتار عين في الجنة وعين في النار عين في النار تعيش محتار ما انتش عارف ايه تختار ايه تختار تعيش محتار عين في الجنة وعين في النار عين في النار محضار ما انتش عارف ايه تختار ايه تختار تعيش عمرك في عذاب في سؤال ملوش جواب تعيش عمرك عذاب في سؤال ملوش جواب تندم على كل لحظة عشتها وياك تشكي وتبكي ما انتش عارف انت اللي تبكي على نفسك ولا عليك تشكي وتبكي ما انتش عارف انت بتبكي على نفسك ولا عليك تشكي وتبكي ما انتش عارف انت بتبكي على نفسك ولا عليك تشكي وتبكي ما انتش عارف انت بتبكي على نفسك ولا عليك تعمل ايه لما حبيبك فجأة